الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد قلوب من نور قلوب من نور هي ديت القلوب اللي آية المشكاة بتوصفها يا جماعة الله نور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى بيوصف لنا قلوب مليانة نور عاشت مع الله سبحانه وتعالى وبيطمعنا وبيشوقنا ان قلوبنا تبقى عاملة زي قلوبهم المرة اللي فاتت وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة فاكرين يا جماعة المصباح اللي احنا وصفناه هعيده لكم تاني هعيده لكم تاني زي المصباح القديم بتاع القرى اللي كان فيه فتيلة الفتيلة دي هي في الآية هنا المصباح الفتيلة المنورة آه والفتيلة حواليها ازازة الازازة دي الزجاجة كأنها كوكب دري اللي هي الايه الزجاجة اللي بتحمي الفتيلة وبتحمي النار بتاعت الفتيلة وبعد كده في خزان زيت آه هو اللي بيمد الفتيلة وبعد كده بيحفروا في الحيطة حفرة لجوه يحطوا فيها المصباح كله عشان الحفرة دي تكثف النور وتجمعه زي غطى الاباجورة كده بيكثف نور اللمبة ويخليها موجهة ناحية كتاب معين او حاجة معينة واخدين بالكم معانا وقلنا يا جماعة ان المشكاة غطى الاباجورة او الحفرة اللي في الحيطة دي الصدر اللي بيحمي النور ويكثفه ويجمعه ويخليه ما يتشتتش ولا يتبدد ولا يضيع ولا يتوه وقلنا الزجاجة هي القلب القلب الرقيق شبه بالزجاجة لانه رقيق ولانه املس ولانه صافي ولانه بيعدي النور بسهولة سهل قوي ان النور يدخل القلب وسهل قوي ان نور الفطرة يطلع من القلب للجوارح وقلنا ان المصباح الفتيلة المنورة هي الفطرة المصباح هو الفطرة المتوهجة اللي لولا الذنوب طمست عليها كان زمان اتنورت لنا حياتنا كلنا وقلنا ان الزيت اللي بيمد الفتيلة هو القرآن يوقد من شجرة مباركة وقلنا ان المصباح المهول ده يا جماعة لو معانا هيحصل ايه تخيلوا كده المصباح ده لو عندنا هيحصل ايه المصباح ده لو معاكي اه لو النور جه اه لو ربنا نورها لنا اه لو ربنا خلى صدرك مشكاه حافظة لنور الايمان وخلى قلبك زجاجة كأنها كوكب دري بيتوهج بالايمان وخلى فطرتك مصباح تقلب الليل صباح من قطر توهجها بالايمان وخلى اتصال قلبك بالقرآن اتصال مباشر يوقد من شجرة مباركة قلبك متقد بنار الايمان ونوره 24 ساعة بسبب اتصاله بنور القرآن اه لو ربنا ادانا المصباح ده يا جماعة نبدأ حلقة النهاردة واحنا بنتكلم لو النور جه هيحصل ايه ثمار ان ربنا يملأ قلوبنا من نوره يا اخوانا اول حاجة هنشوف الدين صح يعني ايه هنشوف الدين صح هنشوف الحلال من الحرام مفيش واحدة هتقول اقنعني وانا البس الحجاب اقنعني وانا اه اقنعني ان انا أش... ان البنوك دي ربا وانا اشيل ال... الفلوسي منها اقنعني ان الشراء العربية بالقسط من البنك ده حرام وانا بعد عنه اقنعني ان مهنة المعازف المحرمة والديجيهات المحرمة دي مهنة محرمة وانا بقى اقناني لا هيبقى كل حاجة هتبان لو النور ده جه هيبان الحلال من الحرام كل حاجة هتبقى واضحة قدامنا ولو النور ده جه الدين ه... الدين هيبقى واضح زي الشمس لو النور جه الدنيا هنشوف الدنيا صح يا جماعة هنشوف الدنيا صح ازاي الوقت الشاب الملتزم بيشوف بنت متبرجة لابسة كاسية عارية يبدأ بقى يجاهد نفسه ومش قادر وحاسس انها فتنة لو النور جه هيشوفها منظر عفن منظر يخليه يتقيأ اللي في قلبه اللي في بطنه عشان كده هيسيب المعصية بس مش هو نفسه فيها وبيجاهد نفسه هيسيب المعصية وهو كاره ليها هيسيب المعصية وهو بيكرهها زي سورة الحجرات ربنا كلمنا في سورة الحجرات عن مقامين المقام الاول اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى نفسه في المعصية بس هو في امتحان انت خايف من ربنا ولا مش خايف انت متقي ولا مش متقي غض بصرك لو متقي نفسه فيها بس بيجاهد نفسه المقام الثاني في سورة الحجرات وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إنه كاره المعصية أصلا فأنت من أهل ده ولا من أهل هذا المقام لو النور جه هنشوف الدين صح الحلال والحرام هيبان لو النور جه هنشوف الدنيا صح هنشوف المعصية حاجة حقيرة وهنشوف الطاعة حاجة عظيمة لو النور هنشوف الصاحب الصالح الفقير حاجة ليها قيمة وهنشوف الصاحب الفاسد الغني حاجة ملهاش قيمة عكس تصوراتنا الدنيوية لو النور جه هنشوف الآخرة صح يا جماعة يعني ايه هنشوف الآخرة صح هنشوف الآخرة صح يعني القبور مليانة ظلام إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها يبقى ربنا هينور لنا قبورنا على قد ما النور ده عندك في الدنيا على قد ما هينور لك الآخرة يوم القيامة يا جماعة ظلمات رهيبة قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم على قد النور اللي عندك الوقت على قد النور اللي هيبقى معاك يوميها يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم عينيهم النور بتاعهم بيتلألأ زي انوار الليزر في, افتح في افتتاح المولات وال وال وال والماركتات النور بيتلألأ في سماء ارض المحشر والناس كلها مبهوره بيهم يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم عايزين شويه نور عايزين تنور لنا زي ما منوره لكم قيل ارجعوا وراءكم يعني ارجعوا الدنيا فالتمسوا نورا كان النور ده بيتحصل نور آية المشكاة كان بيتحصل في الدنيا خلاص ما عادش ينفع يتحصل دلوقتي قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يفتكروا ان معناها ارجعوا خطوتين ورا يرجعوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب من ناحية انوار بتتلألأ ومن ناحية ظلمات رهيبة لان دول كانت قلوبهم نور على نور ودول كانت قلوبهم ظلمات بعضها فوق بعض بعض على فكرة يا جماعة الايتين دول ورا بعض آية القلوب اللي من نور نور على نور بنشرح فيها لو قلبنا الصفحة هنلاقي آية ظلمات بعضها فوق بعض دي القلوب اللي من نور ودي القلوب المظلمة ودي القلوب المظلمة فتخيلوا لو النور جه الآخرة هتنور الحي أرض المحشر هتنور القبر هينور الصراط هينور هيبقى كل حاجة منورة لو النور جه هنشوف الدنيا صح هنشوف الدين صح هنشوف الآخرة صح لو النور جه هنشوف الفتن صح النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله ويقول اللهم أرني الحق حقا يعني ممكن واحد يشوف الحق وما يشوفش حق وأرني الباطل باطلا اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه في ناس مش شايفة يا جماعة في الفتن في ناس تايهة في ناس عمي يا اخوانا مش شايفة لانها من جوه مضلمة فمن بره مضلمة لا فعايشة تايهة لو النور جه هنشوف الكون صح ربنا بيقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض نفس الشمس والقمر اللي سيدنا ابراهيم لما تدبر فيهم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات هي نفس الشمس والقمر اللي احنا بنبص لهم كل يوم امال ليه حياتنا ما بتتقلبش زي حياة سيدنا ابراهيم امال ليه ما بنوحدش وجهتنا على الله لما بنبص للشمس والقمر زي ما سيدنا ابراهيم لما بص لهم وحد وجهته الى الله وعرف مقصد حياته عليه الصلاة والسلام عارفين ليه لان ما احنا شايفين وكذلك نوري ابراهيم ربنا نورها له ربنا ملأ قلبه بالنور تخيلوا لو النور جه هيحصل ايه عشان كده يا جماعه لازم واحنا بنوصف المصباح ده واحنا بنوصف القلوب المنورة ديت نشوف الآية اللي جت بعدها آية أو كظلمات في بحر اللجي خدوا بالكم آية المشكاة جابت أنوار أربعة نور المصباح نور الزجاجة نور المشكاة نور الشجرة المباركة اللي هو نور القرآن أربع أنوار منورين جوه قلوب عباد الله الصالحين آية الظلمات جابت أربع ظلمات برضو تعالوا ركزوا معايا آية رقم 40 في الصفحة اللي بعدها على طول أو كظلمات في بحر لجي لجي يعني عميق في بحر عمقاه بيوصل ل 20 كيلو متر يعني يعني 20 كيلو متر دي حاجة كبيرة جدا يعني يعني مسافة ضخمة جدا بحر اللجي بحر عميق يبقى دي أول ظلمة النور بيتشتت ما بيقدرش يوصل للعمق يغشاه موج من فوقه موج يبقى دي حجاب ظلمتين تانيين موج وانتوا عارفين ان الموج بيكسر الأشعة فالنور بيدخل قوي يتكسر على أول موج يوصل منه شوية صغيرين يقوم يتكسر على الموج التاني يوصل منه شوية اصغر يقوم يلاقي بحر لوجية عميق جدا النور ما يقدرش ينفذ منه لحد القاع او كظلمات في بحر لوجي ادي اول ظلمة يغشاه موج ادي تاني ظلمة من فوقه موج ادي تالت ظلمة من فوقه سحاب سحاب متلبت في السماء قافل على نور الشمس تماما يبقى اربع ظلمات نور السحاب نور الموج الاول إيه، ظلمة السحاب ظلمة الموج الاول ظلمة الموج الثاني ظلمة اللوجية او العمق بتاع البحر التشبيه ده يا جماعة من اعظم تشبيهات القرآن ومن اعقد تشبيهات القرآن يعني لو انا جيت اقول لكم هي الفطرة فين هنا حد يقدر يقول لي الفطرة فين لو حد قال لي الفطرة فين بص يا اخوانا ده يبقى استاذ عارفين الفطرة فين الفطرة تحت خالص تحت البحر خالص الفطرة دي جو ال ال القلب والفطرة دي في القاع في قاع القاع تحت تحت ال- الظلمات الأربعة دي طب امال القرآن فين هناك كان يوقد من شجرة مباركة فين هنا القرآن القرآن ده الشمس اللي منورة في السماء فالمفروض ان نور الشمس كان فيه تواصل مباشر بين الشمس والقلب بين, الش... بين القرآن قصدي والقلب بين القرآن والفطرة في آية النور يوقد من شجرة مباركة الفطرة والقلب متصلين اتصال مباشر بالقرآن هنا بقى شوفوا ما بين القرآن وما بين الفطرة حجب قد ايه القرآن الشمس المنورة في السماء والفطرة اللي في القاع القلب اللي في القاع بينهم اول حاجة السحب السحب دي ال- الشمس نورها يجي يلاقي سحب متلبدة ما يعديش من السحب غير حاجات بسيطة جدا من النور يقوم النور الباقي يتكسر على الموج الاولاني فما يعديش منه غير حاجات قليلة جدا يقوم الحاجات البسيطة جدا تتكسر على الموج التاني وده اعجاز علمي لان فعلا البحار فيها موجين يقوم ما يعديش من الموج التاني غير حاجة ضئيلة جدا يقوم الحاجة الضئيلة دي توصل لها 20 30 متر وتقف لان البحر الجي فلا يصل للفطرة ولا للقلب شيء من نور القرآن يعني تنزل تكلم الشاب على القهوة تفتح له المصحف تقول له يا ابني كلام الله وهو بينه وبين كلامك بينه وبين كلامك سحب وبينه وبين كلامك موج من فوقه موج وبينه وبين كلامك بحر لجي يعني ايه الاربع حاجات دول السحب رمز الشبهات بينه وبين كلامك شبهات قاعد يبصلك كده هو انت اللي بتوع التوك شو بيقولوا عليك هو انتوا بقى طب انت بقى انا سمعت في التوك شو شبهات ضدكم اه انتوا اصل انتوا بتوع مصالح اصل انت الكلام اللي انت بتقوله الحديث اللي انت بتقولها دي مين اللي قال بقى ان الاحاديث دي ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام فالسحب دي الشبهات اللي مخلياه معظم نور كلامك بيضيع وهو قاعد يبص لك طب والموج اللي من فوقه موج الشهوات الشهوات التي تموج في القلب موجا الشهوات اللي, اللي بتهدر قلبه يا عيني قلبه فائر قلبه بحر هائج بالامواج بالقنوات اللي اتفرج عليها والكليبات اللي شافها والنص مليون موقع اباحي اللي اتفرج عليهم والبنات المتبرجه اللي في الشارع اللي اطلق بصرهم ليهم والاغاني اللي سمعها فقلبه ده بحر هائج بالشهوات فهو قاعد يبص لك جزء من كلامك ضاع بسبب الشبهات اللي عنده ضدك وجزء ضاع واتكسر واتبدد من نور وعظك ليه بسبب الامواج اللي في قلبه بعد كده فضل جزء من نور كلامك المفروض يوصل قلبه هو بقاله سنين قاعد يعصي ربنا يصحى يشرب مخدرات وتنزل متبرجة ويكلم شباب وتكلم ويكلم بنات ويكلم شباب وعايشين في معاصي مستمرة فكل ده عمل نكت سوداء تراكمت على القلب تراكمت تراكمت تراكمت تراكمت لحد ما بقت عاملة زي الايه زي البحر العميق فبينه وبينك شبهات سحب الشبهات وامواج الشهوات وعمق الذنوب المتراكمة على القلب قاعد تكلمه ما بيسمعش قاعدة تصرخي فيها وتقولي لها اتق الله ما بتتأثرش ليه لان ما بين القرآن وما بين القلب حجب ظلمات اربعة وحجب اربعة شوفوا يا اخوانا الوصف المعجز شوفوا يا اخوانا القرآن بيتكلم ازاي يا اخوانا ده كلام يطير العقل يا جماعة لو حد فهمه لو حد فهم الكلام ده هيفهم هنفهم ليه الشباب ما بيتاثروش بالقران ليه البنات ما بيتاثروش بال... بالوعظ ليه الناس ما بتتاثرش بالدروس الدينيه لان في حجب ما بين كلام الوعظ وكلام النور وكلام القران وما بين فطرتهم وقلوبهم دول عايزين حد ينقذهم يبقى آه، النهارده اكدنا على معنى المصباح تاني وشرحناه كويس جدا فضلوا مني تلا تاني بقى خلاص يبقى كده فهمنا ايه المشكاه وايه المصباح وايه الزجاجه وايه الشجره المباركه المشكاه الصدر الحافظ للنور بالنور المصباح الفطرة المنورة بالنور الزجاجة القلب المنور بالإيمان الشجرة المباركة القرآن ودول كلهم متصلين ببعض منورين عشان كده نور على نور إنما التاني ظلمات بعضها فوق بعض ما بين القرآن وما بين قلبه ما بين القرآن وما بين فطرته حجب كثيرة عايز مجاهدة كبيرة قوي عشان يبدأ يشوف نور القرآن تاني ناس غلابة يا جماعة ناس غرقانة والعياذ بالله ناس مغموسة والعياذ بالله والفطرة بتاعتها غرقانة تماما وعايزة انقاذ من الله سبحانه وتعالى طيب يبقى نرجع تاني بقى للمصباح المنير ده اللي لو معانا ربنا هينور لنا حياتنا مثل نوره كمشكاة فيها مصباح آآ آآ يعني اخوانا آآ ربنا بيوصف لنا قلوب حية ربنا مش بيقول لنا كلام نظري ده ديت وصف قلوب لعباد الله كان صدورهم مشكاة حافظة للنور وفطرتهم مصباح منور وقلوبهم كوكب دري ومتصلين بالقرآن ليل نهار ربنا بيوصفها لهم العباد الله الصالحين دول ان شاء الله باذن الله نتكلم عنهم بقى في الحلقة القادمة النور اللي هينور لنا حياتنا النهاردة يا جماعة هناخد ايه الليلة بقى بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن في أح أحب أيام الدنيا إلى الله وأعظم أيام الدنيا عند الله وأزكى أيام الدنيا عند الله وأرجى أيام الدنيا عند الله وأفضل أيام الدنيا عند الله هناخد حاجة بقى تقربنا من النور ده النهاردة ايه ذكر الله ذكر الله بعد ما خدنا الصيام أول امبارح والقرآن وال- وال- والقيام امبارح النهاردة ذكر الله هنذكركم بحديث واحد بس حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماشي في طريق مكة فشاف جبل اسمه جمدان فقال لأصحابه سيروا هذا جمدان شايفين الجبل ده سبق المفردون الصحابة قالوا له من المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي رواية الذين اهتروا بذكر الله يعني ايه اهتروا يعني المولعين الشغوفين قلبها مولع بالذكر ليل نهار يعني ايه سبق المفردون يا رسول الله يعني ايه المفردون المفرد الذي أفرد وجهة حياته إلى مقصد واحد فتفرد عن كل الخلق في السبق إلى هذا المقصد الإنسان اللي خلى وجهة حياته هي ربنا فربنا خلاه يسبق كل الناس ده دول الذاكرون الله كثيرا والذاكرات اللي مش مشغولين بحد غير بربنا اللي قاعدين ليل نهار يذكروك يا رب ويسبحوك يا رب ويحمدوك يا رب ويمجدوك يا رب ويكبروا ويهللوا يا رب اللي مشغولين بيك انت بس يا رب فقاعدين طول اليوم يذكروا ربنا وينطلقوا الى الله فسبقوا الدنيا كلها النبي بيقول لهم هذا جمدان خليكوا جبال في الذكر زي ما الجبل ده قاعد يذكر ربنا ليل نهار خليكوا جبال في ذكر الله يلا يا جماعة سيروا هذا جمدان سبق المفردون يا أمة محمد سبق المفردون يا شباب سبق المفردون يا بنات الذين اهتروا بذكر الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللي بيذكروا ربنا ليل نهار يلا نطبق عشر ذي الحجة دورة تربوية مكثفة في ذكر الله ويذكروا اسم الله مش ويذكروا الله ويذكروا اسم الله ارتباط بالاسماء الحسنى في عشر ذي الحجة في ايام المعلومات اي في العشر من ذي الحجة على قول جمهور المفسرين يلا يا شباب يلا يا بنات يلا يا رجالة يلا يا اخوات يلا يا اولادنا وابنائنا الكرام الاحباب يلا نملى عشر ذي الحجة ليل نهار ليل نهار بذكر الله جزاكم الله خيرا قلوب من نور الله نور السماوات والارض سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ألا يباغي